نسأل الله جل جلاله أن يجمعنا على عرفات هذه السنة وأن يكتب لنا ولكم حجة برة تكون مغفرة لجميع بسم الذنوب الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم كيف تكون حجة برة كيف تكون حجة برة كيف تكون حجة برة كيف تكون حجة برة كيف تكون حجة برة كيف تكون حجة برة كيف تكون حجة برة كيف تكون حجة برة كيف تكون حجة برة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شو دم شوي تعال على الأرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أشهد أن لله الحجة البالغة نعم أسبغ على عباده النعمة ويسر لهم التوبة وسد عنهم أبواب الشر إلا إن فتحوها بأيديهم فأقام على عباده الحجة ضرب للناس الأمثال وفتح لهم أبواب الأعمال وجعل نعمه مترادفة بالليل والنهار ذكرهم ووعظهم وأرسل لهم الأنبياء والرسل وأنزل إليهم الكتب وأعمل فيهم الدعاة إلى دينه وساقهم إلى الجنة سوقا بسياط الترهيب والابتلاءات وأراهم مصارع المجرمين هنا وهناك فأقام الحجة على العباد أشهد أن لله الحجة البالغة ونحن في هذه الأيام على وشك الدخول إلى موسم الحج أو دخل موسم الحج بعد موسم رمضان وهذه من الحجج الدامغة التي يقيمها الله على العباد سبحان الملك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ماذا تريد يا عبد الله بعد هذا هذه الفرص المتواترة المترادفة الكثيرة المتوالية ثم تدخل النار بعد ذلك يا بؤسا لك أمامك فرص وعظيم أن تعرف إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وينزل سبحانه نزولا يليق بجماله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في كل ليلة كل ليلة إذا بقي ثلث الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح سبحان الله الشاهد أننا نريد الحج فاللهم يسر لنا الحج اللهم تمم لنا أمر الحج اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة وإذا أردنا أن نحج فلا بد أن نتوقف لنتساءل لماذا نحج قل لي يا عم الشيخ حمدي هتحج ليه رايح تحج ليه يا عم الشيخ محمد ناوي تحج ليه ليه ليه هل ستحج كالعادة كل عام هل ستحج من أجل تكميل البرستيج والوضع الاجتماعي لأن أنا شكلي كده ناقص أن أنا أحج عشان لما حد يتكلم عن الحج أنا حجيت سنة كذا وكنت بعمل كذا وشفت كذا هتحج ليه عشان يبقى أنا اسمي حج لماذا نحج ما الهدف أولا طاعة لأمر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قالوا أكل عام يا رسول الله فسكت قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما أطقتم فسكوته يعني أن الحج كل عام سنة لأنه لو قال نعم لصارت فرض ولو صارت فرض ما أطاق أحد أن يحج كل عام في هذا الزحام فصارت سنة فلذلك أنا أحج كل عام إن استطعت طاعة لأمر الله لأن الأمر المتوجه في الأول إن الله كتب عليكم الحجة فحجوا بالأمر قالوا له أكل عام فسكت ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أحج طاعة لأمر الله كثيرا قلت احنا ما بنصليش عشان نستريح وما بنلتحيش عشان نبقى مشايخ وما بنتعلمش عشان نبقى دعاء ونعلم الناس وندعوهم احنا بنصلي لأن الله أمرنا بذلك لازم دي تبقى حياتك كلها في دين الإسلام هذه نكتة مهمة جدا في دين الإسلام إن أنا بصلي ليه عشان ربنا قال لي صلي وبلتحي ليه عشان النبي قال لي أعفي وبتعلم ليه عشان ربنا ألزمني بالعلم مش عشان حاجة تانية خالص فلذلك ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذه القضية برضه في المقابل أنا ما بزنيش ليه مش عشان الزنا وحش مش عشان أنا خايف على مراتي وعيالي عشان ربنا حرم ذلك ممكن بعديها وآه وعشان كذا وكذا لكن الأول عشان ربنا ما بشربش الخمر ليه لأن ربنا حرمها مش عشان طعمها وحش ومش عشان بتذهب العقل لان احنا لو قلنا عشان بتذهب العقل واحد هيقول لك طب انا بشربها وما بتذهبش عقلي يبقى ينفع وهكذا حرر هذه القضية اننا انما نعبد الله ها طاعة لامر الله لان الله امر بذلك فاحنا رايحين نحج ليه لان الله امرنا ب... احنا مش قلنا يا عم اقفل لنا الباب ده خلاص لو سمحت ما تدخلش حد تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اثنين عبودية وخضوع فين طاقيتك نحج عبودية وخضوعا لله قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حج ذل خضوع لله عز وجل ولذلك أنا قلت إن أظهر معنى يوم عرفة ينبغي أن يطفو الذل لله وذم النفس عشان كده كان السلف كلمتهم في يوم عرفة عجيبة جدا لما تجد بكر بن عبد الله المزني ينظر إلى أهل الموقف ويقول ما أطيبهم لولا أني فيهم والتاني يقول اللهم لا ترد القوم لأجلي يعني يا رب ما تغضبش عليهم عشان أنا فيهم والثالث مطرف ومصرف ابن عبد الله بن الشخير يقول لأخيه لو ظننت أن في عرفة لو ظننت أن في الموقف شر مني ومنك فقد أسأت الظن الذل والانكسار لله فاحنا بنحج ليه عبودية وخضوع عشان كده ربنا قال حجوا واللي ما يحجش إذن الله غني عن العالمين قال هكذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فإن الله غني عن العالمين فلا بد أن نعتقد هذا الافتخار في الحج والكبر والغرور في الحج والتفاخر بالحج أنا بحج كل سنة أنا بقالي عشرين سنة بحج أنا حجيت سنة كذا ودفعت فيها كذا وكذا مش هو ده الحج حج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث لا يساوي ثلاثة دراهم وفي رواية لا يساوي خمسة دراهم وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة رياء وسمعة ايه في خمس دراهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بيدخل الرياء والسمعة في قضية الحج يقول لك انا صرفت كذا في الحجة دي انا عملت كذا في الحجة دي انا سويت كذا في الحجة دي وانا قبلت الحجر وانا وصلت لل... في الطواف مش عارف لفين وانا عملت هذا الافتخار ينافي خضوع الحج المقصود من الحج الذل كما ذكرت انك تطوف بحجر وتقبل حجرا وترمي حجرا بحجر ذل تطوف بحجر الكعبه وتقبل الحجر الأسود وترمي الجمار ترمي حجر بحجر كلها حجارة ليس لها أي علاقة إنما تفعل ذلك فقط لمجرد التعبد الخضوع والذل اعمل كده اسمع الكلام عشان كده عمر بمنتهى الذل قال مش زي ما بيقولوها في التلفزيون النهاردة قال إنك حجر لا ما قالش كده قال الله والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر غير لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك بمنتهى الذل أنا مش إذا كان عليا مش مش عايز أقبلك أنا مش عارف إن أنت أنا عارف إن أنت لا بتنفع ولا بتضر بس أنا بقبلك إيه ذل كتير من الناس يا جماعة ما بيعرفش يذل ربنا للأسف الشديد حتى في الصلاة تلاقيه بيصلي كده في الحج في الصيام في أي عبادة فيش داعي للكلام أصل شفت ناس بتحج في يوم عرفة حاطين ال... عارفين كراسي البحر حاطين كراسي البحر ونايمين عليها يوم عرفة ما بيعرفش يذل ربنا في ناس كده ما بتعرفش تذل لربنا ليه ليه عارف ليه يا اخي انت ابن الحاج علي ربنا يهديك ويهدي ابوك والسامعين آه ما بنعرفش نذل ربنا ليه اللي ما بيعرفش يذل لانه ذليل لحاجات كتيره فما عادش قادر يذل ت- زياده ذليل لمراته وذليل لشغله وذليل للناس الرؤساء بتوعه وذليل لحد ماسك عليه ماسكه وذليل ل- ذليل فخلص الذل اللي في قلبه فلما يجي قدام ربنا ما يعرفش يذل ما يعرفش يعملها دي محروم محروم انه ينكسر ويذل ربنا عشان كده اللي مثل هذا ربنا هيذل انفاسه بما يشاء كيف يشاء ثلاثة الحج جهاد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني جبان وإني ضعيف فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج وعن ماعز قال أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال لكن أحسن الجهاد وأكمله حج مبرور والحديث صحيح البخاري لكن أفضل الجهاد وأكمله حج مبرور اللهم ارزقنا حجا مبرورا حج مبرور جهاد الناس اللي نفسها وهتموت وتعمل وتسوي اهو فرصتك نوع من انواع الجهاد ان تحج وربط كلمة الجهاد بالحج دليل على المشقة الواقعة فيه إن كثيرا من الناس يريد أن يهرب من المشقة وقد تكلمت معكم قبل ذلك في نظرية التعب ان كل الناس بتهرب من التعب مش عايز يتعب لربنا وسألتكم ساعتها انت عمرك وقفت تصلي لما ظهرك وجعك ظهرك وجعك من الوقفة عمرك سجدت لما دماغك نملت وحسيت ان هيغمى عليك فقمت عمرك تعبت لله قريت قرآن لحد صوتك ما راح قعدت تذكر الله لما دماغك صدعت لما لسانك اتقطع مطلوب نتعب لربنا مطلوب والأدلة عندي عشان في واحد هرش في دماغه ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدمه وسجد حتى ظنت انه انه قبض وبكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء لا قلت لك حسنين ولا عبد السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم نتعب لازم نتعب لربنا الحج تعب واللي رايح عشان كنت لسه بقول لهم دلوقتي احنا مش رايحين نتفسح فسحه في القناطر ولا رايحين نصيف في الساحل الشمالي مش خارجين في رحله احنا احنا رايحين ايه رايحين نحج فاللي عنده استعداد يتبهدل لله اهلا وسهلا واللي ما عندوش استعداد بلاش يروح من اصله الحج تعب هنبات في مزدلفه في الشارع وهواء وتراب وعواصف ومطر وبرد و... اه اه وقلت الكلام ده قبل كده وما نتعبلوش ليه سبحانه وتعالى هو ما يستاهلش يستاهل ان احنا نتعبله ولا ما يستاهلش يا جماعه ما تقولوا طب ما بتتعبلوش ليه ما قلت لك كتير احنا ياما تعبنا لناس قلالات الاصل وما تمرش فيهم فالنهاردة تتعب لربنا وهذه عنده بإيه بموضع يعني لما تتعب له ربنا بيقدر مش كده اه بيقدر التعب سبحانه وتعالى الدليل عندي حديث النبي ما تصلي عليه هو انا هقعد كل ما اقول اسم النبي اقول لكم صلوا عليه اه اول ما تسمع اسم النبي صلي عليه لوحدك صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك إليهم ثم ذكر منهم ورجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن فقام يصف قدميه يتلو يتملقني ويتلو آياتي فيقول الله يا ملائكتي انظروا إلى عبدي عنده زوجة حسنة وفراش حسن وقام يصلي من أجلي ولو شاء رقد أشهدكم أني غفرت له الشاهد عندي في الحديث قول الله ولو شاء رقد يعني لو ما قمتش الليل مش حرام عليك قيام الليل مش فرض فربنا مقدر دي بيقول ان هو لو عايز ينام ينام وما يبقاش غلطان فربنا مقدر ان انت آثرت الله على شهوتك وقمت لله ربنا مقدرها دي فربنا سبحانه وتعالى بيقدر يا جماعة بيقدر ربنا بيقدر لما تسيب حاجة لله دي ربنا بيقدرها منك لما تتعب لله ربنا بيقدر تعبك بيقدر الكلام ده فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نتعب واعلم أن تعبك هذا بعينه قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى الحج تجديد للحياة كثير من الناس يقول يا سلام لو الزمان يرجع قد 20 30 40 50 60 سنة كان الواحد يصلح حاجات كتير قوي الحج فرصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يكتب لك تاريخ ميلاد جديد تاريخ ميلادك الجديد 10 ذو الحجة 1425 يوم العيد ده يوم ميلادك يوم ميلادك تاريخ ميلادك الجديد عمرك يوم واحد ولد عمره يوم واحد حامل هم الرزق ردوا عليه ولد عمره هم يوم واحد طفل عمره يوم واحد يحقد ويحسد وينافس هو ده الحج الجديد ابن يوم مش شايل هم حاجة كل ما أتذكر الحديث ده جسمي أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دفع الحاج من عرفة وضع الملك كفه في ظهره وقال له استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى اللهم اجعلنا منهم يا رب الملك يحط ايده في ظهرك كده وانت وانت نازل من عرفه المغرب يقول لك يلا يا عم عيش جديد كل اللي فات اتمسح اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم من حج فلم يرفث ولم يفسق ايه رجع كيوم ولدته امه ابيض نظيف في كل شيء لماذا نحج اه متعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة فإنه هدم مرتين حد سرق مني ورقة فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة استمتعوا بهذا البيت يا جماعة انتوا عارفين يعني ايه بيت ربنا ربنا له بيت ده المجنون وانا قلت في الحلقة اللي فاتت ان مجنون ليلى ده كلام عجيب جدا بيقول كلام في الحب ما ينفعش الا لربنا فمن كلامه ايضا يقول وامر على الديار ديار ليلى فالسم ذا الجدار وذا الجدار ألسم أبوس أقبل فألسم ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار بيت ربنا عارف يعني ايه بيت ربنا بيته سبحان الله العظيم لو تفهم لو تقدر لو تحس لو تشعر سبحان الله برضو من كلام المجنون ايه حكايه المجنون هافف علينا اليومين دول ربنا يستر بيقول لو قيل للمجنون لو قيل للمجنون ليلى ووصلها احب اليك ام الدنيا وما في ثناياها لو قيل للمجنون ليلى ووصلها احب اليك ام الدنيا وما في ثناياها لقال غبار من تراب نعالها احب لنفسي واشفى لبلواها احنا بنقول الكلام ده ما ينفعش الا ايه الا ربنا سبحانه وتعالى إيه ان وصل الوصول للكعبه لو همشيها على وشي لحد هناك بيت ربنا متعه متعه لما تقعد قدام الكعبه وتبص كده ليها بيت ربي القصة بتاعت المرأة اللي قالت لهم أين بيت ربي فلما وصلوا إلى الكعبة قال قالوا هذا بيت ربك فصارت تشتد المرأة تجري تجري تجري حتى وضعت خدها على الكعبة وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي فما رفعوها إلا ميتة حطت خدها بس على الكعبة جم يشيلوها لقوها ماتت قلبها وقف هو ده الحب يا جماعه يلي بندعي ان احنا بنحب ربنا بيته متعة تمتعوا بهذا البيت الحديث استمتعوا بهذا البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصححت له جسده يقول, يقول رسول الله في الح... يروي عن ربه في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له جسده وأوسعت له في رزقه ثم لا يفد إلي كل خمس سنين إنه لمحروم محروم متعة متعة متعة اما تقعد قدام الكعبة متعة اما تطوف متعة اما تصلي في الحجر متعة اما تقبل الحجر متعة اما تقف على على الملتزم متعة شرب زمزم متعة السعي متعة متعة المبيت في منى متعة الوقوف بعرفة متعة رجم الجمار متع متع وملذات وجمال وجلال يا سلام يا سلام لما تحس انك في بيت ربنا عشان كده قلت ان اول انواع التعبد حال الوصول الى البيت استشعار المنه انك تحس بفضل الله عليك انه جابك هنا فضل ونعمة انه جابك الكعبة جابك بيته كتير نقولها انت بتسمح لأي حد يدخل بيتك ازاي هو دخلك بيته وانت ما تستاهلش اهي دي برضو من اقامة الحجة قال لك انا جبتك بيتي ووريتك الكعبة وقعدتك تحت السماء وقلعتك هدوم الدنيا ولبستك كفنك وبرضه ما تمرش فيك ورجعت للمعاصي الحج متعة أيضا الحج نفقة في سبيل الله الحج نفقة في سبيل الله يا جماعة قال رسول الله النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة كل جنيه بتدفعه في الحج بكم بسبعمائة كل جنيه ب 700 كل ريال ب 700 نفقه كل النفقه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيده عائشه ان اجرك على قدر نفقتك ومشقتك نعم يا اخوه ينبغي ان نفهم الفلوس اللي ادانا ربنا دي اداها لنا ليه وكنت لسه بقول لبعض الشباب ان سيد لما جه يتجوز عمل جمعيات واشترى بالتقسيط واستلف وكل ما يقابل الشيخ ادعي لي ادعي لي يا عم الشيخ ادعي لي ان انا اتجوز مين بيعمل كده عشان يحج حفظنا لمن استطاع ايه اليه سبيل قال لا، طب ما في الحج في ال- في الجواز كده برضه يا معشر الشباب ها من استطاع اشمعنا في من استطاع منكم الباقي ما قعدتش كده وقلت ما مش مستطيع مفيش عملت جمعيات ودبرت الامور واستلفت وقعدت تضغط طب ليه ما عملتش كده برضه في الحج اه شوف تاشيره بتاعت ال شوف التاشيره بتاع اه بتاعت اي حاجه دور ال الشيخ قال لي اه دي من السبل الله يكرمه اي سبيل توصل بيه لان تحج ما ت- ما تتواناش ما تتراجعش ما تترددش انك انت مش عايز اقول آه، ادفع كل فلوسك وحج ادفع كل ما تملك وحج وحج النفقة ال- الفلوس دي جاية عشان تنفقها في سبيل الله والحج في سبيل الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بذل أموالنا كلها في سبيل الله آه، أيضا أيها الإخوة نحج لإحياء المعالم وإظهار المشاعر الحج مشاعر من مشاعر الإسلام عايزة إظهار والمعيشة هناك في وسطها في وسط المشاعر ديك موضوع مختلف قال سبحانه ومن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اللهم طهر قلوبنا يا رب فإنها من تقوى القلوب تحصيل تقوى القلوب حد لما تروح وتشوف الأماكن دي تقول النبي ما تصلي عليه كان نايم هنا كان نايم في ظل الكعبة كان نايم هنا تحت باب الكعبة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود قرأ سورة الرحمن واتضرب هنا في الحتة دي سيدنا علي كان بيطوف هنا الرسول عمل كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما خرج مع الصحابة من المدينة يقول كأني بأخي موسى على جمل أحمر يلبي بالحج الرسول وهو خارج من المدينة كده وماشي فيقول سيدنا موسى عدى من هنا وكان راكب ايه جمل أحمر بيلبي بالحج اه وقعد قال وشعيب وصالح ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فانت لما تروح تحج برضه عشان تتف- تتذكر هذه المواقف مواقف الرجاله كانوا هنا في المواقع دي والاماكن دي فتزيدك ايمانا تعتز باصولك اخيرا نحج ليغفر الله لنا ذنوبنا فالحج ضمان للجنه قال رسول الله ثلاثة في ضمان الله وذكر منهم الحاج في ضمان الله ربنا ضمنك أيضا نحج للتخلص من الفقر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك حاج قط قال رسول الله سيبك من الحديث الضعيف اللي فات ده الصحيح تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب فإنهما ينفيان الفقر والذنوب اللهم تب علينا توبة نصوحا ينفيان الفقر والذنوب هذه نيات للحج بحج ليه حررها ونقيها وظبطها عشان تحج صح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى كيف نحج اول حاجه يا جماعه الاحرام في مساله الحج الانساك ثلاثه مفرد وقارن ومتمتع واحنا هنمشي مع المتمتع المتمتع اللي هيعمل عمره ويتحلل وبعد كده يوم 8 يحرم تاني ويبدأ حجته وهذه أفضل أنواع الأنساك و الشيخ الألباني على رأي أنه ليس هناك إلا المفرد والمتمتع ليس هناك قارن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه الشاهد أول حاجة الإحرام لحكمة عظيمة ولأصل عظيم أمر الله الحاج والمعتمر إذا أراد أن يأتي بيته أن يخلع كل ما يمت للدنيا بصلة زي ما قلنا إن ممكن نشوف الناس نقول ده ليبي وده سعودي وده مصري وده سوداني باللبس بالهيئة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك في الحج والعمرة تعمل ايه اقلع كل ما يميزك ومن عجيب الأمر أن يشترط في الإحرام عدم تغطية الرأس لأن أحيانا غطاء الرأس هو اللي بإيه آه بيميز الملك عايز الكل يبقى متجرد تماما لا في الدكتور فلان ولا الشيخ فلان ولا المهندس فلان ولا الأستاذ فلان ولا فلان باشا ولا فلان بك ولا الوزير ولا الأمير كله لابس قطعتين بيض زي الكفن كله زي بعضه فقير زي غني كبير زي صغير أبيض زي أسود أمير زي غفير هو ده المقصد الأعظم من هذا التجرد لما تروح الحج ما بقاش اسمك المهندس فلان بقى اسمك العبد بس عبد لا وكمان الملك بيفكرك ان دي اخرتك هتموت وهتخرج من الدنيا بايه بس بهم حتتين دول الكفن ودايما اتذكر المعتصم المعتصم ده قصته مشهورة لما المرأة قالت ومعتصماه بعت لها ايه جيش جرار فتح الدنيا كلها معتصم ده كان بيحكم ثلاث ارباع العالم ثلاث ارباع العالم بيشاور له بصباعه كده المعتصم لما جاءه الموت قال ائتوني بكفني الذي اكفن فيه وروني كده كفنوني في ايه فاتوه بالكفن فأمسكه بين يديه وقلبه وقال ما لي كبير ما أخلف به من الدنيا سوى هذا بعد كل الملك والهيلمان ده والفلوس والعظمة دي وصوته يرعب وكلمته ترعب ملك الروم نفسه الآخر أطلع بس بدول ما لي كبير ما أخلف به من الدنيا سوى هذا قالوا ما شئت يا أمير المؤمنين أمر ها؟ طب نعمل إيه قال اخرجوا عني وأدار وجهه إلى الحائط يبكي وينتحب وقال أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير وإن كنا منك لفي غرور ربنا أراد أن يوريك ده هتقلع كل حاجة لا وهتسيب بيتك والفندق وتعيش في الصحراء ده مراد الله عايزك كده قلت لكم يا جماعة ان الكعبة حرم صح ولا لا وعرفه خارج الحرم سبحان الله العظيم الحج عرفة يبقى اليوم الأعظم في الحج ربنا يطلعنا بره الحرم اه مش عجيبة دي ذل هو عايز كده سبحانه وتعالى تطلع بره الحرم تعيش في الصحراء برداء وإزار عشان كده أنا بحبكم في الله عشان كده ما بيعجبنيش الفزلكة بقى في الإحرام كباسين دبابيس الشنطة اللي حاططها في جنبه وهي مش عايزة منظرة هو الملك عايزك تتجرد عايزك تنكسر عايزك تبقى قلعك الجزمة ممنوع الطاقية ذل اخضع انكسر لله تواضع ممنوع الطيب ممنوع تقص ضوافرك ولا تقص شعرك ممنوع عايزك كده عبادي أتوني شعثا ها غبرا ضاحين ضاحين يعني بره البيوت ضاحين يعني في الشوارع ضاحين الإحرام عايزك قبل ما تحرم إحرام الجسد تحرم إحرام القلب إحرام القلب إيه اللي احنا قلناه في ثلاث حلقات صون الإرادة قبض إنك تقفل قلبك على مطلب واحد فقط طلب رضا الله ده إحرام القلب إن قلبك ما يبقاش مشغول بمين ومين وإيه وإيه قلبك بس مشغول بطلب الرضا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا لما تحرم إحرام القلب بتنسى اسمك أشار إليها ربنا جل جلاله فقال فاذكروا الله كذكركم ها آباءكم أو أشد ذكرًا اسمك محمد ايه ايه محمد ايه لا اله الا الله محمد رسول الله نسي اسم ابوه بقى ذكر الله اشد من ذكره لاسمه واسم ابيه هو ده احرام القلب ودي الاشاره اليه آه الاحرام فيه سر ايضا لما قلعت هدومك واتطيبت ولبست الإحرام تذكرت الكفن الكفن آه والموت اللي الناس بتفر منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يا رب عدي الليلة دي على خير يا رب اصل كل ما افتكر الزلازل الحاصلة دي على الناس اللي كانوا في جزر سياحية وتقرا في الصفحات الجرايد ناس متجوزين ولسه رايحين يتفسحوا بقى في ال اه في الجزر السياحية النهارده في جورنال الأهرام في الصفحة الأولانية في العناوين الرئيسية يقول لك ان قوة الزلزال اكتر من مليون قنبلة ذرية مليون قنبلة ذرية ضربت هؤلاء سبحان الله ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا الشاهد انك هتموت من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد هتموت شئت أم أبيت عاجلا أو آجلا ويوم ما تموت هتقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال ابن عباس ما من ميت يموت إلا وتمنى الرجعة ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت إلا وتمنى الرجعة تخيل بقى لما تلبس الإحرام إنك مت وقلت رب ارجعوني فقال لك طب ارجع فراجع تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تخيل انك خارج من القبر زقيت مجاديل القبر بدماغك وطالع من القبر بترابك تقول له لبيك جئتك جئتك مقيما على طاعتك ملازما لمرضاتك هو ده المعنى اللي هتعيش بيه الحجة كلها انك مت واعطيت فرصة فإياك أن تخون الله الإحرام أيها الإخوة واجباته ثلاثة أو أربعة من الميقات تجاوز الميقات بغير إحرام لا يجوز التجرد من المخيط عدم تغطية الرأس التلبية واجبة من واجبات الحج وزي ما قلت كتير مش محتاجة غنى هي دي عايزة من القلب كلام من قلبك سنن الإحرام احنا بعد ما قلنا الأربعة اللي هم واجبات الإحرام سنن الإحرام الاغتسال حتى للحائض والنفساء الاغتسال إذا جيت للميقات تغتسل غسل الإحرام سنة مستحب مفيش ركعتين اسمهم ركعتي الإحرام الركعتين كانوا بخصوص الوادي اللي الرسول أحرم منه اللي هو أبيار علي أو ذي الحليفة قال أتاني جبريل فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك عشان كده الناس اللي ما بتنزلش في في ذي الحليفة ما يسن لهمش صلاة ركعتين لأن الركعتين ليست خاصتين بالإحرام إنما الركعتين خاصة به بالوادي الاغتسال يغتسل اغتسال عادي جدا زي غسله من الجنابة ولو شاء بأن يصلي ركعتين سنة الغسل مش سنة الإحرام الإحرام في إزار ورداء أبيضين دي سنة برضو من مستحبات الإحرام وقوعه بعد صلاة يستحب ان هو يحرم بعد صلاة فريضة ظهر عصر مغرب عشاء آه يستحب أيضا قبل الإحرام تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبص وحلق العانة أيضا يستحب التطيب الرسول ما صلى عليه يذكر أنس يقول كنا نرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله تقول السيدة عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم ولحله إذا أحل من السنن تكرار التلبية ورفع الصوت بالتلبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الحج العج والسج محظورات الإحرام ممنوع ستر الرأس ممنوع لبس المخيط ممنوع حلق الشعر او قص الاظافر ممنوع مس الطيب ممنوع صيد البر ممنوع الخطوبة والزواج ممنوع الجماع ومقدماته للزوجة ممنوع تغطية ممنوع النقاب والقفازين للمرأة دي محظورات الإحرام يمنع هذه الأمور آه الإنسان أحرم من ميقاته إذا كان من المدينة من بيار علي إذا كان رايح على مكة مباشرة من مصر يبقى ميقاته من رابغ في الطيارة أو في الباخرة أو في البر معروف رابغ قبل الوصول إلى جدة بنصف ساعة بالطائرة أهرم ونزل جدة أو قبل أن يدخل الحرم هيروح على غرفته في الفندق ولا شيء فليحذر مسألة أنه يتطيب الطيب أو الصابون بريحة أو غير ذلك ينزل على الحرم ويبدأ يطوف بالكعبة معروف ان بداية الطواف من الحجر الأسود ومش شرط الدخول من باب السلام الدخول من أي باب يجعل الحجر الأسود على شماله يرفع إيده احنا بنتكلم على واحد دلوقتي هيحج حج متمتع ويقول بسم الله والله أكبر وينوي بقلبه نوية طواف سبعة أشواط طواف العمرة والقدوم جمع النية ويبدأ يطوف في الطواف يقول ايه نجيب الكتاب ونقول واحد يقول وراه دعاء الشوط الأول هذا لعب في دين الله النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حج وكان معاه الصحابة وماشي بيهم من المدينة قالوا ايه كلنا نرصده ونعمل بما يقول قال خذوا عني مناسككم ومع ذلك لم يقد المظاهرة في في, في الطواف لم يقد الناس يقول والناس تقول خلفه وهو أحق بهذا ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم وإنما ترك كل إنسان يناجي ربه بما يريد أنت مش محتاج أقول لك تقول له إيه مش محتاج حد يعلمك تقول لربنا إيه اشتكي له اشتكي له من أحوالك اشتكي له من ظروفك اشتكي له من نفسك قول له يا رب يا رب انا تعبان وانا بحبك ومش قادر امشي كويس توب عليا يا رب يا رب خد بايدي يا رب يا رب عافيني ونجيني يا رب يا رب استرني والطب بيا يا رب مش شرط يبقى كلام منمق ومتزوق مش شرط كلام فصيح وسجع مش شرط مش شرط خالص كلم ربنا بس بالتوقير والتعظيم والاحترام ما تتجرأش على ربنا كلم بالتوقير والتعظيم والاحترام وقول اللي انت عايزه قول اي حاجة خلصوا السبع اشواط وانت بتدعي لنفسك مفيش مشكلة خلصوا السبع اشواط ثناء على الله وشكر ليه مفيش مشكلة خلصوا السبع اشواط توبة واستغفار مفيش مشكلة خلصوا السبع أشواط وانت بتدعو للأمة ان ربنا يكشف الغمة عن جميع الأمة اللي انت عايزه مفيش مشكلة خالص مفيش تحديد السبع أشواط دول نقول فيهم ايه قل ما تريد خلصنا الطواف نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم مش قادر أوصل لمقام إبراهيم صلي في أي مكان ركعتين سنة الطواف الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والركعة الثانية بقول والله أحد وارفع إيديك وادعو بعدهما ثم اشرب من زمزم وبعض العلماء يعد أن الشرب من زمزم نسك من النسك لأن النبي ما صلي عليه زي ما بأكد دايما النبي حج كم مرة هي مرة واحدة الخلاف ليه بقى بنختلف ليه احنا عايزين نحج زي ما النبي حج لأنه حج ايه مرة واحدة ما هو لو لو النبي حج كذا مرة نقول ده عمل ده مرة وده مرة وده مرة صح لكن هي مرة واحدة يبقى اللي عمله عمله ايه مرة واحدة والحاجات اللي اتسأل فيها افعل ولا حرج دي حاجة ايه دي نقطة محددة اصل بعض الناس بي ايه بيبهوأها لكن الرسول قال له افعل ولا حرج يا عم افعل ولا حرج لما واحد قال له حلقت قبل أن أرمي واحد قال له رميت قبل أن أحلق واحد قال له طفت قبل أن قال له افعل ولا حرج افعل ولا حرج ترتيب الأعمال يوم العيد هو اللي فيه إيه افعل ولا حرج الشاهد خلصت طواف أشرب من زمزم لأن النبي شرب من زمزم قائما ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم شرب قائما شرب وهو واقف وده الدليل اللي أخرج النهي عن الحرمة لأن الرسول ما صلى عليه نهى أن يشرب الرجل قائما وقال من شرب قائما فليستقيء فكده يبقى حرام الشرب واقف لكن الدليل اللي أخرجها من الحرمة وخلاه مكروه بس أن الرسول شرب قائما لعلة زمزم وحج يبقى إيه زحمة يقعد فين فخرجت هذه العلة الشاهد اشرب من زمزم وتضلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضلع من زمزم منافق املى ضلوعك بمية زمزم اشرب بنية الشفاء واشرب بنية التثبيت على الإيمان واشرب بنية حفظ القرآن واشرب بنية تعلم العلم واشرب بنية التقوي على العبادة بذل الجهد في العبادة اشرب بنية تثبيت اللسان عند الموت بنطق بالشهادتين تثبيت اللسان في القبر ب- برد السؤال اشرب بنية انك تشرب من ايد النبي في الموقف صلى الله عليه وآله وسلم شربنا من زمزم سأل حسن نسأل الله أن يجمعنا في زمزم ثم على حوض النبي لنشرب من يده ثم في الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا يا رب شربنا من زمزم ننطلق إلى الصفا والمروة نقف في اتجاه الكعبة وتقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده تظل تقول لا إله إلا الله لحد ما توصل للميل الأخضر العمود الأخضر والكاميرا الخضراء وال... واللنظ الخضراء وتبدأ تهرول نسيت أقول في الطواف إن في للطباع والرمل للطباع إخراج الذراع الأيمن في السبعة أشواط والرمل في الثلاث أشواط الأولى إن استطعت إن استطعت الرمل الجري المتقارب الخطوات إن استطعت أيضا في السعي بين الصفا والمروة وتقول حالئذ رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا أعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم ثم تكمل الشوط بالدعاء والاستغفار والصلاة على النبي والأذكار وتلاوة القرآن لحد المروة ترجع للصفا اتنين المروة ثلاثة الصفا أربعة المروة خمسة الصفا ستة المروة سبعة فتكون أنهيت عمرتك تحلق رأسك تقصر شعرك وتتحلل من إحرامك وتلبس ملابسك وقد انتهت العمرة تجلس في الكعبة تعبد الله وتذكره وتتلو القرآن وتطوف طواف التطوع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من, ب- من طاف بالبيت أسبوعا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم يوم 8 تحرم من بيتك 8 ذي الحجة اسمه يوم التروية وتنطلق يوم 8 من بيتك إلى منى بعد شروق الشمس وإسفارها إسفارا شديدا تصلي الفجر في الكعبة تقعد للشروق تسفر الشمس تصلي الركعتين تروح البيت تغتسل كغسلك من الجنابة تلبس إحرامك وتنطلق إلى منى الشباب توكل على الله عربية بخمسة ريال توكل على الله مشي يلا على منى طريق المشاه ممتع معاك شمسيتك وامشي لمنى اركب عربية مفيش مشكلة خالص في رحلتك توكل على الله المهم توصل لمنى فتصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر نجمع ونقصر يا عم الشيخ اجمع واقصر يا عم لكن انت قاعد تجمع ليه صلي الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقتها وانشغل في هذا اليوم بالذكر والدعاء يوم التروية وخلي بالك ما تتعبش نفسك يوم 8 ارتاح نام كويس وكل كويس استعدادا ليوم عرفة يوم الحج الأكبر قعدنا يوم 8 في منى في خيامنا لحد فجر يوم 9 صلينا الفجر وننتظر حتى تسفر الشمس إسفارا شديدا ثم نمشي إلى عرفة مسافة كلها يا جماعة خمسة كيلو يعني تقول لها ساعة مشي اركب اتوبيس اركب عربية اركب طيارة اركب زي ما انت عايز اللي يمشيها يمشيها برضه في طريق المشام ممتع وجميل وفي كل هذا نحن محافظون على التلبية في أول خالص في إحرامك من بيار علي أو من رابغ قلت لبيك اللهم عمرة ثم في إحرامك يوم 8 قلت لبيك اللهم حجا خرجت وصلت العرف لعرفة وحدود عرفة معروفة تجلس وتبدأ في الدعاء والانكسار والتضرع لله العظيم الرسول صلى عليه يقول خير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله العلماء بيقولوا حتة جميلة قوي في النقطة دي لا إله إلا الله دعاء دعاء لأن الرسول قال خير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله دعاء دعاء بإيه دعاء بالتوحيد الاستسلام والإذعان لا إله نفي جميع الآلهة إلا الله إثبات الألوهية لله وحده دعاء هو ده الدعاء تظل يوم عرفة في ذكر وتلاوة قرآن ودعاء ما تنامش ما تلعبش ما تنشغلش بالأكل ما تضيعش جهدك وقوتك وطاقتك في الوصول للجبل الخروج من الخيمة مطلوب آه بس ما تزحمش وما تحاربش خليك كده خاشع وذليل ومنكسر زي ما قدمت لكم أقوال السلف في اليوم ده إنك أنت تبص للناس كده وتقول يا آه كل الناس دي أحسن مني كل الناس دي أطيب مني كل الناس دي أطوع لله مني يا رب اغفر لي يا رب ذنوبي كتير يا رب تب علي يا رب تقصيري جديد يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب مبتلنا دايما يا رب عافني من البلاء يا رب معلش للأسف الشديد فاتتنا حتة مهمة جدا في الأول خالص ما قبل الحج التوبة ورد المظالم مفروض قبل الإنسان ما يروح يحج يتوب تتوب من إيه من كل حاجة لا قلنا بلاش الأوانطة دي عايزك تمسك ورقة وقلم وتكتب هتتوب من إيه انا هكتب نمرة واحد هتوب من كذا اتنين من كذا تلاتة اربعة خمسة عشرة مية الف اكتب هتوب من ايه واكتب هتوب ازاي هعمل كذا واسوي كذا اتنين رد المظالم اوعى تسافر الحج وحد له عندك حق اوعى تسافر الحج وانت قاطع رحم او عاقل الوالدين اوعى تسافر الحج وانت ظالم حد تبقى مصيبة الله يغفر كل شيء إلا حقوق العباد حقوق الخلق أي حد لو عندك حاجة ده أنت تصرف معاه فعشان ما تر... عشان ترجع كيوم ولدتك أمك ما تخليش حاجة معلقة خلص كل حقوق البشر مقاطع واحد اتصل بيه سلام عليكم ازيك عامل ايه انا مسافر الحج ادعي لي سلام عليكم تقول لي هيشمت فيا يقول اه شفت بقى عشان مسافر قول له سامحني قال لك سامحتك تقول لي يا عم شيخ بس هو بيقولها بلسانه بس ماشي ناخدها بس من لسانه يقول سامحتك لابد من ارضاء الخصوم عشان كده يوم عرفة حاول تدعي لكل اللي انت ظلمته او اذيته تصدق عنه بصدقة لعل الله يرضيه عنك ويتحمل عنك هذه التبعه قضينا يوم عرفة في ذكر ودعاء وتلاوة قرآن لحد المغرب وشروط الوقوف بعرفة يا جماعة جزء من الليل وجزء من النهار يعني لو واحد وقف في عرفة لحد أب- من الفجر لحد قبل المغرب بنص ساعة ما ينفعش حجه لازم يقعد بعد المغرب نص ساعة جزء من النهار وجزء من الايه وجزء من الليل وهم عموما ما بيسمحوش لحد انه يخرج من حدود عرفة الا بعد الغروب بنص ساعة يبدأوا يسيبوا الناس تدفع الفترة اللي هي الاخيرة دي اخر النهار قبل الغروب هي اخطر فترة في اليوم هي اللي بتنزل فيها قرارات العفو والعتق من النار قرارات البراءة اللي هي الناس بيبقوا مشغولين فيها اللي بيلموا ايه لموا عزلهم من عرفة والهيصة في الركوب في الاتوبيسات وبيضيعوا الساعة المهمة جدا دي اخر ساعة في يوم عرفة هي افضل ساعة في يوم عرفة فلذلك لا تنشغل وانت راكب في الاتوبيس انشغل بالدعاء والابتهال والذكر ما تنشغلش عن ربنا سبحانه وتعالى حتى في هذه اللحظات ركبنا الاتوبيس ووصلنا الى مزدلفة والمبيت بمزدلفة واجب فرض واجب الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ترك النساء يدفعن بعد غروب القمر حديث اسماء عشان شركات السياحة والبشوات بتوع ال- الحج اللي بيقعد للساعة 12 ويمشي او مجرد لقط الجمار قلنا يا جماعة النبي حج مرة واحدة واللي عمله هو الصح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه نساء خلى النساء مشوا امتى بعد غروب القمر الساعة 2 بالليل وهو بات الى الصبح ما تصلي عليه عشان ما يجيش واحد يتحجج ويقول ايه معايا نساء الرسول ساب نساء يدفعن وهو بات لازم تبات تقول لي بهدله يا عم شيخ اتبهدل لله هيجرى ايه ما يا- ياما ناس بتتبهدل لغير الله تبات في مزدلفه واللي تعب يوم عرفة لازم هينام في مزدلفة النوم في مزدلفة سنة سنة النبي نام ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أول ما يوصل يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا وركعة الوتر أو الثلاث ركعات الوتر وينام إلى أن يؤذن للصبح يصلي الصبح ثم يدفع إلى المشعر الحرام فيقف يذكر الله ذكرا شديدا عند المشعر الحرام بعد مزدلفة بمسافة قريبا من 300-400 متر المشعر الحرام موجود ومعروف المسجد بتاع المشعر الحرام يقف هتلاقي المسجد تحت كده والمشعر الحرام عالي تقف في العلو ده في اتجاه المسجد وتدعو الله سبحانه وتعالى وقت طويل لحد الشمس ما تسفر إسفارا شديدا ثم تدفع لترجم الجمرات جمرة العقبة الكبرى هي التي ترجم في هذا اليوم فقط جمرة العقبة الكبرى القريبة من من مكة هم ثلاث جمرات الكبرى والصغرى والوسطى الكبرى والوسطى والصغرى بيرمي الاولانيه خالص اللي هي الكبرى وبسبع حصيات وخطر الكبرى ان الحوض مش كامل نص حوض بس الجمرة عبارة عن ايه عمود مبني بالطوب في وسط حوض مبني بالطوب برضه حوض زي الترابيزة دي كده وفي وسطه ايه عمود زي ده كده المطلوب منك انك تجيب حصى قد حبيت الترمس قد حبة الترمس قد حبيت الفول وترمي ال- الجمرة دي بحيث انها تسقط في الحوض تخبط في العمود وتسقط في الحوض ال- هذه الجمرة لو سقطت في الحوض من غير ما تروح للعمود صحيحة لكن لو سق- خبطت في العمود ورجعت بره مش محسوبة يبقى اللي ما تنزلش في الحوض مش محسوبة جمرة العقبة الكبرى كده مفيش حوض من جميع الجهات ده الحوض من ايه من جهة واحدة فقط لذلك كثير من الناس بيرميها غلط كثير من الناس بيرمي من الناحية التانية ومفيش حوض فمش محسوب السبع جمرات ولذلك يجي تاني يوم اعمل ايه عليك دم لو جه في اول يوم نقول له عيد تاني فلذلك لازم تترمي من جهة معينة كثير من الناس واقف على بعد 10 12 متر وبيرمي بسم الله الله أكبر بسم الله الله اكبر هي لعبة لازم تشوف انت بترمي ايه فالجهة التي ترمى من الجهة الوحيدة التي ترمى منها جمرة العقبة الكبرى أن تكون مكة على يسارك ومنى على يمينك وترمي الجمرة عشان تنزل في الايه في الحوض وتبقى شايف بعينك ان الجمره نزلت في الحوض ما تستعجلش ادخل ادخل ادخل لحد ما توصل رمينا جمره العقبه الكبرى ده احلق شعرك بالموس بلاش لعب العيال اللي هو التخ تخ تخ خلاص انا قصرت ما ينفعش تحلق بالموس او تحلق بالمكنه او تروح عند الحلاق يقصر لك بالمشط والمقص زي ما بتحلق في مصر هنا تحلق شعرك كله كل شعرك يتحلق مش شرط صوت تبقى اقرع يعني لكن المو المقص يمر على ايه على كل الشعر حلقت شعرك ورميت الجمرة حاجتين تتحلل تقلع هدوم الاحرام ملابس الاحرام وتغتسل وتتطيب وتلبس ملابسك الكلام ده بقينا يوم العيد وتنزل على مكة تطوف طواف الإفاضة أعمال العيد في يوم ده أربع حاجات رمي الجمار الحلق الذبح الطواف السعي خمس حاجات الذبح بتدفع 370 ريال عند ال- الرجحي أو بتروح تشتري خروف وتذبحه وتاخده تاكل منه أو توكل حد يذبح عنك هي دي الأعمال توصل مكة الطوف زي ما قلنا بقى موضوع الطواف وتسعى موضوع السعي وترجع إلى منى تقيم في منى يا جماعة اسمه المبيت في منى اللي بيروح من المغرب للساعة 12 بالليل ويقول لك كده خلصت الليلة لا الليلة في الإسلام من غروب الشمس الى اذان الفجر دي اسمها ايه ليله اليوم في الاسلام من طلوع الفجر الى غروب الشمس في حاجه اسمها يوم وحاجه اسمها ايه ليله فالليله النهارده مثلا الجمعه اليوم كان يوم الجمعه الليله دي اسمها ليله السبت فالساعه 12 بالليل ده جرينتش ملناش دعوه يقولوا لك ده يوم جديد وممكن ترمي بعد الساعه 12 بالليل مين اللي قال ان يوم جديد اليوم عندنا امتى بعد اذان الفجر إيه- الساعه 12 بالليل ده اسمه ايه ليل وواحده واثنين وثلاثه واربعه ليل لحد ساعه ما يأذن الفجر يبدا يبدا اليوم هنبيت في منى اول ليله اللي هي يوم العيد اللي هي ليله 11 احنا قلنا الليله بتنسب للايه للي بقى لليوم اللي بعدها ليله 11 ونصبح الصبح بعد صلاه الظهر نرمي الجمرات الثلاثه بعد صلاه الايه الظهر لا يجوز الرمي قبل ذلك اللي يضحك عليك ويقول لك 2 مليون هيرموا امتى نقول له للرمي بداية وليست له نهاية بدايته من الزوال اللي هو أذان الظهر الزوال لأن أذان الظهر بعد الزوال تبقى الشمس زالت من أذان الظهر مفتوحة لحد تاني يوم الظهر كل ده رمي يوم 11 يوم ايه 11 اللي يقول لك الساعة 12 بالليل يوم 10 يوم العيد الساعة 12 بالليل ارمي بتاع يوم 11 يبقى بيضحك عليك يبقى بيخدعك في دينك بيبقى بيمكر بيك مش صح الكلام ده خالص الصح ان الرمي يبدأ من امتى بعد الزوال الساعة 12 يوم 12 الظهر يوم 11 م- مش مش عايز مش عايز 12 ظهر لا عايز ايه اذان الظهر يوم 11 ارمي الظهر الظهر زحمه جدا ارمي العصر زحمه لسه ارمي المغرب برضو الدنيا زحمه ارمي العشاء ارمي الساعه 12 بالليل مفيش مشكله خالص ينظم الناس والناس يرموا امتى في هذا اليوم وتبيت المبيت في منى من الغروب الى الشروق هو ده اسمه ايه المبيت انت حر من الشروق للغروب تروح فين على كيفك عايز تروح مكة روح بس اللي بيروح ما بيجيش اه ما يعرفش يرجع تاني الدخول صعب جدا والشوارع زحمة المهم تقيم في منى ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله اسمها ايام التشريق أيام التشريق فيها التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد طول الوقت في التكبير والذكر والدعاء تبات يوم 11 اللي هي ليلة ليلة 12 وتصبح يوم 12 ترمي الثلاث جمرات جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الكبرى ترمي ازاي ترمي ازاي يا عم الشيخ آه صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زي ما قلنا تمسك الحصاة اهي وانت واقف قدام الحجر وابدأ استشعر انك مطلع حاجة من قلبك مطلع ايه حب الدنيا الله اكبر طلعت الله اكبر اكبر من هذه الامراض طلع في شهوة حرام في قلبك طلع الله اكبر وارمي ارمي الدنيا وارمي الشهوات وارمي الاهواء وارمي البدع وارمي التعلق بغير الله ارمي ارمي همومك ارمي ما تخليش حاجة في قلبك وانت بترمي خلصت السبعة في جمرة العقبة الصغرى تطلع تتجه للقبلة وتدعو وبعدين تروح على جمرة العقبة الوسطى ترميها بسبعة برضو وتدعو روح لجمرة العقبة الكبرى برمي وامشي على طول مفيش دعاء اللي هو يوم 11 ويوم 12 نفس الشيء بعد أن بت إذا كنت هكمل استنى اليوم 13 إذا كنت هتعجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى إذا كنت هتعجل يبقى لازم أمشي قبل الغروب لو الشمس غربت عليا بمنى يجب النبات رميت جمرة العقبة يوم 12 الجمرات الثلاثة يوم 12 ودعيت وأنطلق إلى مكة أطوف طواف الوداع وتقبل الله منا ومنكم وكده نبقى حجين هنحج ان شاء الله يا رب نحج يا رب قول لي خايف ليه قلت لك ان في ناس كان في جيبهم تأشيرة عمرة رمضان وماتوا فالموضوع مش موضوع التأشيرة ولا الفلوس ولا جاهز الموضوع ربنا هيمكنك من الحج ولا لا اللهم لا تحرمنا جددوا نيتكم وأصلحوا قلوبكم وأقبلوا على ربكم واحذروا ليلتكم هذه الليلة دي عايزة تعدي بالحذر والرعب والخوف من ربنا اللي بيحصل في الشوارع وفي أماكن المعاصي يغضب ربنا اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء اللهم إنا نستغفرك مما يفعل هؤلاء اللهم اعذرنا وارحم ضعفنا فكل واحد في بيته ولوحده يقوم الليلة دي يحييها بذكر وتلاوة قرآن ودعاء وتبتل لعل الله يرفع الغمة عن جميع الأمة جزاكم الله خيرا وأنا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله